السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله اخوتي في وسط هذا الضجيج والحيرة التي نراها بين أفراد المسلمين هذه الأيام تأتي هذه المنزلة الخطيرة البصيرة في الظروف الخطيرة إخوتي هذا الدين دين عظيم نحن على دين عظيم دين الاسلام هذا الدين دين الاسلام من اسرار عظمته انه منهج حياه بمعنى انه ليس الدين الذي يتكوم في المسجد فقط او في قضيه العباده وحدها بل الاسلام منهج ليعيش الناس حياتهم سعداء ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره فهذه الشريعه العظيمه المعصومه تدل الناس على السعاده في الدنيا كيف يعيشون في هذه الدنيا سعداء ان انشراح الصدر بالشريعه احد مزايا او احد ثمرات الرضا بالشريعه ان ذوق طعم الايمان وحلاوه الايمان راجع الى عقيده الاسلام ان سعاده القلب واطمئنانه واخباته راجع الى ذكر الله. هكذا ايها الاخوه هذه المعاني العظيمه كلها راجعه الى قضيه الشريعه. في بعض الاحيان يسير الانسان في حياته وهو يمضي في حياته تلقاه ازمات ومشاكل وهموم ويبحث عن مخرج أين يبحث إنه مهما بحث عن مخرج وسبيل بعيدا عن هذا الدين فكل ذلك تخبط وضياع هذا عندنا يقين فالحل الوحيد في شريعة الإسلام وفي دين الإسلام لإسعاد البشرية وكل يوم تكتشف البشرية يكتشف العالم كله ألا سعادة إلا في ظل الإسلام ألم يكتشفوا حين نزلت بهم الأزمة المالية أن السعادة في اقتصاد الإسلام ألم يكتشفوا حين استعرت الشهوات في بلادهم وصار نصف أطفالهم بغير آباء أن السعادة في الزواج الإسلامي ألم يكتشفوا وألم يكتشفوا قال ربي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد نعم إخوتي لذلك تأتي هذه المنزلة الخطيرة البصيرة ما هي البصيرة؟ نحن لارتباطنا بكتاب مدارج السالكين نذكر كلامه ثم نحشي حوله وكثير من الناس يحب المحشي يعني ما نحشيه حول هذه حول هذه المعاني البصيره هو ما يخلصك من الحيره اما بيقين واما بعيان الله البصيره هو ما يخلصك من الحيره كثير من الناس يعيش في حيره قال الله أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها سبحان الله العظيم تأمل وتخيل معي كيف يبهت القرآن أهل الباطل بهذه الأسئلة الواضحة التي تحتاج إلى إجابة واحدة بنعم سبحان الله العظيم يقول ربنا عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس هو ده نعم نعم نعم نعم نعم هو ده الذي جعل الله له نورا يمشي به في الناس أفمن له دليل وله نور كمن لا نور له كلا والله لا يستويان قال الله عز وجل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا سبحان الله زي بقول كده الأسئلة المبهتة التي تبهت الرجل يسقط في يده حين تقول له يعني بقى واحد ماشي في نور ربنا نور يستوي مع واحد عمال يتخبط يوم يمين ويوم شمال يوم بآه ويوم بلا يوم بدماغه ويوم بدماغ الآخرين يوم على مزاجه ويوم على مزاج الآخرين يستوي ده وده مستحيل مش ممكن يبقى الاثنين سواء قال الله عز وجل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ناس بتتخطف وعمال ده يقول له كده وده يقول له كده وده يقول له كده وده يقول له كده وده يقول له كده وواحد مستسلم لله ولشرع الله ولدين الله ولأوامر الله مفيش غير هي اتجاه واحد هو ماشي فيه البصيرة ما يخلصك من الحيرة ما يبقاش محتار أبدا إذا أنا قلت اللي قال عليه ربنا أنا عليه واللي أعمله النبي أنا هعمله وغير كده ما يلزمنيش يبقى انا كده مش هحتار لانه زي ما قال بقى ايه الدرجه الاولى ان تعلم ان الخبر القائم بتمهيد الشريعه يصدر عن عين لا يخاف عواقبها الكلام ده هنقعد فيه براحتنا خالص عشان تفهم يعني ايه ان الخبر القائم بتمهيد الشريعه يصدر عن عين لا يخاف عواقبها لكن قبل ما اوصل للبصيره يا جماعه في درجات واحد اتنين تلاتة أربعة زي السلم اللي هناك ده كده خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11 12 15 16 افضل طالع كده لحد ما اوصل للبصيره وانا دايما بقول لشبابنا واحبابنا واخواننا واصحابنا و... واهلي واولادي بقول دايما اوعوا تفكروا ان معاني الايمان بتيجي في يوم واحد واحد يعمل لي اشكال يقول لي ايه طيب اصحاب سيدنا موسى اصحاب سيدنا موسى آه جايين سحرة مشركين بيعبدوا فرعون اللي بيقول انا ربكم الاعلى فجأة شافوا الآية فأسلموا سجد هؤلاء السحرة كلهم أجمعون فرعون نفسه فزع قال لهم إيه ده آمنتم له قبل أن آذن لكم هي دي مشكلة كبيرة في إن اللي بيطلب إذن لإيمان المؤمنين أنا قلت امبارح إن ربنا هيكرم إن شاء الله الإخوة شبابنا الطيب الغض النضر الشباب اللي زي الورد آه إن, إن هو بقى هيعفي لحيته ما عادش فيه خوف هيعفي لحيته والبنت المنتقبه هتن... البنت الاخت الفاضله الطيبه التي تريد الله ورسوله هتبدا تلبس النقاب واول ما ده يعفي لحيته ابوها يعمل له مشاكل واول ما دي تلبس نقابها امها تعمل لها مشاكل ما نعرفش دلوقتي ليه زمان كانوا خايفين دلوقتي ما نعرفش يعملوا مشاكل ليه فبقول ايه ان ان هؤلاء الشباب لما يواجهوا المشاكل دي هيعملوا ايه هيثبتوا ولا هيترددوا ولا هيضيعوا هي دي القضيه النهارده عايز اقول ايه ان الانسان اول بقى ما ياخد الطريق الى الله اول ما يبدا ياخد الطريق الى الله سبحانه وتعالى عشان يوصل للبصيره آه كنا بنتكلم في سحره فرعون آه يعني إيه كنت وكنت بعلق على طارت من دماغي لحظه كده سرحان كنت بقول ايه ان سحره فرعون لما اسلموا فرعون بيقول لهم لا تاخدوا اذن مني يا جماعه ما فيش حد ياخد اذن من حد في الايمان عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انما الطاعه في المعروف ما حدش ياخد اذن من حد في انه يعمل في الدعوه الى الله ولا في يعمل في الدعوه فين قال قال الله سبحانه وتعالى وداعيا الى الله باذنه باذنه سبحانه وتعالى فالشاهد ايه ان اللي, اللي يقول بقى امنتم له قبل ان اذن لكم يبقى عايز يعمل زي فرعون تاخدوا اذن من الاول مني عشان تؤمنوا بربنا وعشان تطيعوا ربنا وعشان تعملوا باوامر ربنا فاياك احذر ان تكون فرعون هذه الارض الشاهد ايه ان هؤلاء السحرة لما سجدوا فرعون قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا يا الكلمة لن نؤثرك على الذي فطرنا اتعلموا يا شباب عشان انا عايز اجعل هذه المنزلة ان شاء الله ربنا يكرمنا هي المنطلق للمدارج نحن نبدا نتدرج فعلا ونعلى لفوق قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا من الذي علم السحره ان الدنيا لا قيمه لها من من الذي الهم السحره هذه الكلمات العظام من الذي وجه السحره الى هذا الثبات في الرد الحاسم والاجوبه المسكته من اول لحظه شيء عجيب واحد يقول لي ما هم وصلوا لاعلى درجه البصيره لا لا لا لا لا قبل البصيره في حاجه اسمها البوارق واللوامع وبعد منها الطوالع واللوائح وبعد منها البصائر والبوادئ ايه الكلام ده الكلام ده عشان بس ايه نفهم يعني نفهم احنا ماشيين ازاي وهنوصل ازاي وهنوصل لفين اولنا فين واخرنا فين قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان للاسلام صوا ومنارا كمنار الطريق امبارح احنا ماشيين في الصحراء كده مسافرين آه، آه، ملوي آه، ربنا يكرمهم وجزاهم الله خيرا على اكرامنا في الخطبه امس آه، في خطبه الجمعه بنقول إن- كان فعلا وانا ماشي في مدق كده وعليه حجر ضخم كان نفسي انزل الواد عمرو اقول له ايه صور الحجر ده عشان لما اتكلم على صوى تجيبه ويبقى ده معنى صوه ان للاسلام صوى جمع صوه الصوه الحجر العظيم الذي يوضع على اول على اول الطريق ليميزه كان هذا الحجر ال- الكبير على اول الطريق على اول المداء بيقول له الطريق من هنا ان للاسلام صوا ومنارا كمنار الطريق هي دي انا بقى انا عايز النهارده واحنا بنتكلم عن الطريق الى الله سبحانه وتعالى عن مدارج السالكين عايز اقول لك بص الطريق من هنا شايف الحته دي اهي دي اول الطريق شايف الصوه دي الصوه اللي هناك دي اللي هي ايه البوارق البوارق يعني بارقه حاجه واللوامع اللي هي بتلمع يعني بارقه زي البرق حاجه كده بتلمع في عين السائر الى الله اللي هي ايه ليه بنقولها بقى في قصه السحره آه، بنقولها في آه، في في في قصه سيدنا عمر بن الخطاب لما آه، ضرب اخته ومسك الصحيفه طه ما انزلنا عليك القران لتشقى بنقولها في آه، الحمزه لما قالوا له آه، آه، راح ضرب ابو جهل على راسه قال له انا على دين محمد في اثناء السير الى الله وفي عز الظلمه وعز الضلال الضلال يروح باين له كده نور فج يخضع له دي اول الطريق ما يفجأ قلبك بقوة على سبيل الوهلة من غير تصنع منك ما يفجأ قلبك بقوة على سبيل الوهله لاول وهله يعني تفاجئ انت وانت ماشي في الطريق واحد عاصي بيزني بيسرق بيكذب ما بيصليش فجاه يلاقي فج نور في عينيه و- والنور ده فجاه راح داخل قلبه يسكن ويهدأ ويبدأ من غير تفكير من غير تصنع منك يلاقي نفسه منساق إلى الله كده مباشرة دي أول حاجة في الطريق اللي هي ابن الجوزي آه، قلنا الكلام ده قبل كده أظن أكثر من مرة إنه قال أسباب الهداية اسباب الهدايه ان مثلا يبقوا راكبين عربيه واحده وفجاه وانا رايت هذا قريبا بعيني راكبين عربيه واحده وفجاه العربيه دي تدخل في حاجه حاجه تدخل فيها من ورا مش فاكر ولا ايه ايه إيه اللي حصل فالاثنين اللي ورا دول يموتوا واللي قدام ده يخرج عمال يبص حواليه كده الحمد لله ويكون ده سبب بدايه هدايته مثلا مثلا ده مثلا مثلا آه، هو قاعد بالليل بيفكر في معصيه او بيتفرج على معصيه وبيقلب كده بيقلب بيقلب بيقلب فجاه لقى قدامه في التلفزيون وجه شيخ من المشايخ لقى الشيخ ابو اسحاق الحميني و- ونظر الى وجهه كده و- ولقى الانكسار ده و و و و- وهو بيتكلم كلام هادي عن معنى حلو لقى الشيخ محمد حسان وهو بيتكلم عن معنى ايماني او بيقول قصيده ترقق القلب فقعد سمع كده ولقى دماغه مش عارف يرجع للمعاصي اللي كان عليها تاني مش عارف يرجع في نور آه، بدأ ي- ي- ي- يملى قلبه ويشغل حياته ويمنعه من الالتفات إلى ما كان فيه من المعاصي والسيئات دي اسمها البوارق واللوامع لو استجاب لهذه البوارق البوارق اللي هي عارف عارف لما تبقى حاجه زول كده جايه من السماء لما لقاها دخلت عليه إذا استجاب لها وعاش فيها وتأملها تثبته على التانية اللي هي الطوالع واللوائح اللوائح أن يلوح له لائح حاجة شش. انت شش. تعال من هنا يفاجئ ان هو خارج يفاجئ ان هو ببيته بيتحرك كده وبيتلفت كده لقى مصحف ايه ده مين اللي جاب المصحف في بيتنا مش ممكن يفتح كده يلاقيه انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر معقوله اول ما افتح القران ربنا يبشرني بمغفره هو انا صاحي ولا نايم لوائح يبدا هو يخرج يحس ان هو ربنا بيقوده ممشيه يدخل مسجد يصلي يلاقي ناس ازاي بيسلموا عليه وكانهم يعرفوه مع انه اول مره يدخل المسجد مثلا مثلا ان هو يبدا آه، طوالع بقى تبدا ايه ها حاجات كده تطلع له تبشره وتاخذ بيده وتهديه وتدله ثم بصائر البصائر والبواده آه، ان هو يبدا بعدها لما ربنا يرزقه البصائر البصيره اللي احنا بنتكلم عنها بقى انه البصائر دي أن يرى الشيء على حقيقته يبدأ مثلا قد يكون بيعصي الله سبحانه وتعالى في معصية ما تبان له حقيقة المعصية دي بيشوف المواقع الوحشة بيشوف الأفلام الوحشة آه بيسرق بطريقة كذا آه له علاقة كده ولا كده يبدأ البصيرة توريه بقى ياه هو أنا كنت أعمى مش شايف كل ده أنا إزاي ويبدأ بقى البصيرة إيه يراجع المواقف ويلاقي الغلط غلط غلط غلط غلط غلط غلط غلط البصيرة توريه حقائق الأشياء حقيقة الآخرة وحقيقة الدنيا وحقيقة الشهوة وحقيقة الفلوس وحقيقة السيارات وحقيقة المناصب وحقيقة يبدأ يشوف الحقائق بعد أن كان يرى الظواهر والمظاهر خلي بالكم أنا بقول دايما أنا سلفي الكتاب والسنة فهم سلف الأمة ده منهجنا فلذلك لما نقول كلمة الحقائق بنقولها بقى بطريقة سلفية غير طريقة غيرنا يعني غيرنا يقول الحقائق براحته وعندهم الحقائق حاجة تانية وزي ما هنتكلم برضو نفس الشيء دلوقتي لما بنتكلم عن المعاني دي قد يكون هم استعملوا هذه الكلمات بس مش بطريقتنا مش بطريقتنا طريقتنا آه طريقة تعتمد على الكتاب والسنة لا تخالفهما أبدا بفهم سلف الأمة من غير ما لا نستطيع أن نخالف الشاهد إيه عايز أقول بس إن لما نقول حقائق أن يرى حقيقة الأشياء ما في ما عندناش كلمة إيه شريعة وحقيقة لا لا لا لا مش قصدي كده قصدي يرى حقيقة الأشياء يرى كل شيء على حقيقته بقى يبدأ يشوف العربية دي تفرق إيه عن دي لما تبان حقيقة العربية زي ما قلنا التقي يرى هذه الأمور حقيقتها لا صورة لا صورتها هذه البصائر أيها الإخوة إذا كانت بتقوى وعلم وثمرة هداية وبصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة إذا كانت هذه البصائر ثمرة هداية وعلم ونتيجة تقوى ومعاملة مع الله تكون أبقى وقتا وأقوى سلطانا وأدوم مكسا وأذهب للظلمة وأنقى للتهمة خلي بالك هو ده الكلام لما تبقى البصائر البصيرة اللي هي النور ده احنا قلنا الآخر بصائر وبواده يرى الشيء فيبدأه إذا كانت بتقوى وعلم وثمرة هداية ومعاملة تكون أبقى وقتا تدوم بقى ما تنتهيش ما أصل بعض الناس وهو ده الفرق بيننا وبينهم ان احنا بنطلب هذه ال ال العلوم علم البصيرة بنطلب هذه العلوم البصائر والبواده والطوالع لنعمل لا للناس يبقى القضية في ان الانسان يكتشف الطريق غير لما حد يتكلم عن الكشف عشان يتباهى بيه انه رأى ويرى وبي وبيفاتح و ده اختلف هنا لذلك بنقول انها لابد ان تكون هذه البصائر عن تقوى وعلم وثمرة هداية ومعاملة تكون أبقى وقتا وأقوى سلطانا ما هي لما تجيني بعلم يبقى سلطانها على القلب أقوى لأني ببقى على يقين أصل البصيرة دي ثمرة يقين كلا لو تعمل كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين يبقى هذه هي عين اليقين فلا بد ان تكون ابقى وقتا واقوى سلطانا وادوم مكثا يعني هيعيش بيها بصفه مستمره بعد كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم او سيدنا عمر رضي الله عنه خلينا يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رسول يوحى اليه فمش هنقول ان الكلام ده يخضع له لان سيدنا النبي ده رسول ووحي و... و... ورسالة مستمرة على 23 سنة لم ينقطع عنه الوحي وتوفيقه بوحي الله عز وجل تعالوا نتكلم على عبد مش معصوم ما آه... ازاي تكون هذه المعاملات معهم ان ظل سيدنا عمر طول عمره وقافا عند كتاب الله ليه لان كانت البصيرة في الاول منين من كتاب الله من القرآن قرأ طه ما أنزلنا أو بسم الله الرحمن الرحيم قال أسماء طيبة مباركة أول حاجة قرأها في القرآن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ثم انفتح قلبه بالقرآن فالشاهد أيها الإخوة إن هذه البوادئ والبصائر إذا كانت بعلم وهداية وتقوى ويقين تكون أبقى وقتا وأقوى سلطانا وأدوم مكثا وأذهب للظلمة عشان كده ابن الجوزي بيقول ايه بيقول ان بعض الناس مذ تيقظ ما غفل من ساعة ما صحي ما نمش تاني ومذ سلك ما وقف ما وقفش بعديها تعالوا نقرا الحته بتاع ابن الجوزي دي سريعا ها بيقول ايه آه شوف بيشير الى آه آه قصه اهل الكهف اذ قاموا فقالوا سبحان الله العظيم قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم ها إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعوه من دونه إله قاموا فقالوا هي دي قاموا فقالوا قاموا كده الله ثبتوا عليه هو ده اللي احنا بنقول بقى ايه ثبتوا خلاص مش هيغير ابدا اللي هي حته ايه اذهب للظلمه لما يدخل النور ده القلب خلاص انتهينا القلب ده ما يضلمش تاني يفضل يسلك على طول آه يقول في التفسير ان كل واحد منهما القي في قلبه يقظه فقال لابد لهذا الخلق من خالق فاشتد كرب بواطنهم من وقود الحذر فخرجوا الى الصحراء فاجتمعوا على غير موعد كل واحد يسال الاخر ما الذي اخرجك يقول الله ما الذي اخرجك الله ما الذي اخرجك الله فتصادقوا هم ما كانوش اصحاب اصلا ده هم فوجئوا ان هم يعني تخيل كده واحد واقف في الصحراء فوجئ واحد جاي من هنا واحد جاي من هنا واحد جاي من هنا واحد جاي من هنا اه اه انت رايح فين مش عارف امال ايه اللي جابك الله انت خارج منين الله انت خارج الله فتصادقوا سبحان الله هي دي اللي بقول عليها ايه البوادق ترى الشيء يبدأك او يأخذك بديهة يقول ومن, ومن الناس من يجعل الخالق سبحانه لذلك السبب الذي هو الفكر والنظر سببا ظاهرا اما موعظه يسمعها او يراها سمع الكلام بتاع النهارده ايه ايه, إيه الكلام ده يبدا ينور جواه حاجه يبدا يشتغل بيها ثم ينقسم المتيقظون فمنهم من يغلبه هواه ويقتضيه طبعه ما يشتهي مما قد اعتاده فيعود القهقرة ولا ينفعه ما حصل له من الانتباه فانتباه مثل هذا زيادة عليه في الحجة وربنا وراله الطريق وهو راح ملتفت فلما التفت عن الله يبقى ربنا قال له أنا وريتك فأقام عليه الحجة وهو رجع ومنهم من هو واقف في مقام المجاهدة الثاني واقف في مقام المجاهدة بين صفين واقف في الوسط العقل الآمر بالتقوى والهوى المتقاضي للشهوات هو واقف في الوسط عمال يقول التزم وبطل معاصي وابقى نظيف وطاهر في وسط الناس اللي اللي بيحبوا ربنا دول ولا اكمل اللي انا فيه خليني بقى نفس من هنا وشمه من هنا وضحكه من هنا ورقصه من هنا وفسحه من هنا وخلاص وت... وتتقضى عيش شبابك عمال يتنازعوا ويتقطع من هنا فمنهم من يغلب بعد المجاهدات الطويله فيعود الى الشر ويختم له به ومنهم من يغلب تاره ويغلب تاره فجراحاته في مقتل ومنهم خلي بالك بقى اللي هو مشيها الدرجه دي السلالم اللي قلنا عليها دي ها مشي الدرجات دي درجه درجه طلعها سلمه سلمه بوارق ها لوامع ها طوالع ها لوائح ها بصائر بواده وصل فوق ساعتها بقى من يقهر عدوه فيسجنه في حبس فلا يبقى للعدو حيلة اسمع دي ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما فتروا فهم في صعود وترق كلما عبروا مقاما الى مقام راوا نقص ما كانوا عليه فاستغفروا بل ومنهم من يرقى عن الاحتياج الى مجاهده يعني وصل لدرجه انه مش بيجاهد مش بيقاوم المعاصي والشر انه ما يرجع لهاش مش بيعاني في الصعود والعمل الصالح والترقي والارتفاع درجة بعد درجة ده هو مش خاطر على باله نهائي ملوش نفس للمعاصي والذنوب ما بتخطرش على باله نهائي وهو طالع بمزاج أما يترقى ويترقى ويترقى ويترقى بتوفيق وإعانة وتسديد وإلهام ومهارة وزيادة مش بيعاني يعني في بعض الناس كده تجده ان هو بيعاني في ترك المعاصي يعني وعمال يبكي بيبكي بيعاني بكاء بكاء مرا ازاي اقدر اغض بصري وفي واحد مش دريان ان في حاجه في الدنيا دي اسمها غض بصر غض بصر عن ايه هو فين اللي هغض بصر عنه هي دي حاجه يتبص لها اصلا عشان اغض بصري فهو نفس بصره مغضوض من الله بالصرف في حمايه في الطريق اسمها حمايه الايه؟ الصرف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين هو مش بيعاني نفس الشيء بعض الناس يقول لك صلاه الفجر صعبه جدا لانها بتيجي في وقت احلى وقت للنوم وواحد تاني بيقول لك في, في الوقت ده مش بتاع نوم سفيان لما راح خبط على الراجل في السحر قبل الفجر بساعه قالوا له نايم قال سبحان الله وهل هناك احد ينام في هذه الساعه قال ايه دي ساعه نوم دي فهو في ناس كده عندهم الساعه دي حتى لو ما صلاش ما بينامش يعني يبقى مريض وسهران بقى له يومين ثلاثه وعايز ينام في الساعه دي ما ينفعش ينام ما يقدرش ينام ما يجيلوش نوم مش بتاع نوم الساعه دي مش بتاع نوم هو اللي يلاقي نفسه صاحي ويلاقي نفسه واقف ده, ده امثله في ناس كده في ناس كده اه في ناس كده في عصرنا معقوله اه معقوله كتير كتير جدا امال ما بيشوفش حد منهم ما هو ده عيبك انا بقول ان دي مشكله كثير من شباب زماننا انهم ما شافوش حال ما شافوش اولياء الله الصالحين ما شافوش عباد الله الصالحين عباد الله الصالحين ما شافوش عباد الله الصالحين ما شافوش قدوه ونموذج وامام يشوفوه فيقولوا اه نفسنا في الحاله دي ما شافوش ما شافوش البيوت طبعا نتيجه حرب الدين على مدى عقود طويله خمس ست عقود دلوقتي اخلت البيوت من هذه النماذج بقى الدين بيخاف منه وبيحذر منه وبيبتعد عنه فلذلك ابن الجوزي بيقول ايه ومنهم من يرقى عن الاحتياج الى مجاهده اما لخسه ما يدعو اليه الطبع فلا وقع له عنده واما لشرف مطلوبه فلا يلتفت الى عائق عنه هو عينه على الفردوس الاعلى من الجنه وهو مستشعر كانه يرى الفردوس وفيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ف فلما تبقى عينه كده على الفردوس الاعلى وكانه يرى الفردوس وفيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فبيدوس في طريقه اليه كل شيء ما يبقاش شايف حاجه تانية اسمع بقى الكلام اللي هنختم بيه يقول ابن الجوزي واعلم ان الطريق الموصله الى الحق سبحانه ليست مما يقطع بالاقدام وانما يقطع بالقلوب الطريق لربنا مش بيتمشي لها بالرجلين ده بيتمشي لها بالقلب القلب هو اللي بي بينطلق عارفين زي ما الرجلين بتعلم في الارض كده وهي ماشيه القلوب بتعلم في السماء وهي ماشيه بتعلم في الطريق فبيبقى ماشي وقلبه له اثر اثر حقيقي اثر واقعي اثر عمال هذا الاثر وراه اللي احنا بنشوف فيه المعاني دي قال واعلم ان الطريق الموصله الى الحق سبحانه ليست مما يقطع بالاقدام انما يقطع بالقلوب والشهوات العاجله قطاع الطريق اللهم اصرف عنا الشهوات الشهوات العاجله قطاع الطريق القصص الكتيرة بقى إن إن إن واحد كان اشتهى إنه ياكل حلاوة كل الحلاوة نام عن قيام الليل ليلتين ورا بعض الشهوات هي الشهوات كده الشهوات العاجلة قطاع الطريق قطاع الطريق من أحرج الشهوات بقى شهوة التصدر وشهوة الظهور وشهوة الشهرة وشهوة حب الناس ومدحهم وثنائهم الشهوات العاجلة دي برضو شهوة المال شهوة النوم شهوة الأكل والشرب شهوة النساء كل الشهوات دي قطاع الطريق اللي بتقطع طريق الوصول إلى الله عز وجل قال والسبيل كالليل المدلهم الطريق ده محتاج نور والسبيل كالليل المدلهم الطريق ده محتاج نور ينور لك الطريق لتسلك والا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يهدي الله لنوره من يشاء الشهوات العاجله قطاع الطريق والسبيل كالليل المدلهم غير ان عين الموفق بصر فرس عين الموفق بصر فرس يقال ان الفرس يرى في الظلمه كما يرى في الضوء لو ان الدنيا ضلمه كحل يبقى شايف في اشعه سينيه في عينيه عاليه قوي فوق الحمراء ولا مش عارف بيسموها ايه بيشوف حتى لو الدنيا ظلمه عشان كده تجده في اشد حل حلائك الليل ظلمه يجري باقصى سرعه شايف فالموفق له بصر فرس قال لك ايه والصدق في الطلب اينار اينما وجد يدل على الجاده الصدق في الطلب هو ده اللي انا من زمان وانا بقول لك بالله عليك انت عايز توب تقول لي اه والله نفسي اتوب يا ابني اصدق يا ابني اصدق انت عايز تتوب بجد ولا انت عاجبك اللي انت فيه مش قادر تبطل مشاهدة صور محرمة مش مش قادر مش عايز عجباك انت قاعد تقلب في الصور ما انت مبسوط بكده فرحان بكده راضي بكده ما تقوليش بقى عايز اتوب تقول لي يعني انا يا ريت اتوب لكن انا مش عايز اتوب ما تكذبش لان الله اكرم من ان يقبل عبد عليه بقلبه والله يرده مش ممكن تكون انت تريد الله وربنا يقول لك انا لا اريدك لا لا لا لا لا لا لا, لا. مستحيل حاشا لله وكلا حاشا حاشاه ان يرد من يريده ربنا اكرم من هذا لو صدقت ما التفت فاكرين القصه دي ان واحد شاف واحده فمشي وراها قالت له مالك قال سلب جمالك لبي فقالت فماذا لو رايت اختي واشارت الى خلفها قالت له امال لو شفت اختي بقى تعمل ايه فالتفت فقالت ايها الكاذب في دعواه لو صدقت ما التفت لو صدقت كنت تبص وراك تاني فلذلك هذا الذي يقول انا جاي ربنا انا اريد الله انا اريد ان اتوب وبعدين يلتفت تاني لو صدقت بتلتفت ليه لو صدقت ما التفت الرسول قال للرجل اصدق لله يصدقك فاخذ السهم في الموضع اللي هو شاور عليه نقاه بالحرف الصدق في الطلب اينار ينور اينما وجد لو قلبك فيه صدق هينور مش احنا قلنا كده بفك التست ها لما تحطه في الفيشه لو في كهرباء ينور هي كده لمس فلذلك الصدق في الطلب إينار أينما وجد في صدق هنا ينور هنا في صدق هنا ينور هنا في صدق هنا ينور هنا الصدق في الطلب إينار أينما وجد يدل على الجادة وإنما يتعثر من لم يخلص نضيف بقى للصدق الإخلاص أنت تريد الله والدنيا يقول لك أنا هتوب عشان بس ربنا يدينا فلوس مش لاقيين ناكل لا أنت تريد الله ولا الفلوس الله والفلوس ما ينفعش الله بس الصدق في الطلب إينار أنما وجد يدل على الجادة وإنما يتعثر من لم يخلص اللي بيقوم يقع تعرف بقى ان هو عدم الاخلاص ان هو ما قدرش يخلص الاخلاص اللي ربنا سبحانه وتعالى ينقذه بيه شايف نفسك يوم بتقوم وعشرة لا يوم بتتوب وعشرة معاصي ظبط اخلاصك محتاج تروح لدكتور السكر يظبط لك السكر لدكتور الضغط يظبط لك الضغط لدكتور القلب يظبط لك القلب كذلك محتاج للطبيب الأكبر الله الله الله هو الطبيب محتاج تروح للطبيب الأكبر الله لكي يضبط قلبك على مراده لا مرادك الإخلاص هو ده أن تعيش على مراد الله منك لا على مرادك من الله وانما يتعثر من لم يخلص وانما يمتنع الاخلاص ممن لا يراد الذي لا يريده الله ما تحاولش بقى وما ربك بظلام للعبيد قول لي اهو يبقى رب لا دي بتبقى عقوبات بقى عقوبات على احوال وحشه زي ايه اللي بيكذبوا على ربنا جل جلاله اللي هم قالوا لسيدنا النبي شغلتنا اموالنا واهلنا ربنا قال لهم بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ربنا قال لهم بعد كده قال ايه فان استاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا بتبقى كده انك انت بتلعب على ربنا بتمكر على ربنا بتخادع ربنا بتكذب على ربنا فلما تيجي ربنا يقول لك لا لا لا لا مش انت مش انت انضف وتعالى لي اصدق وتعالى لي اخلص وتعالى لي وانما يمتنع الاخلاص ممن لا يراد اخوتي محتاجين الحلقه دي اه وبسرعه ان احنا نبص لحياتنا ولاحوالنا فيها يعني انا مش عارف بتتعاد الساعه كام تاني فممكن تشوفها تاني في الاعاده بكره وترتب وتقرر وتنظر الى حياتك والى الطريق عشان باذن الله تعالى في حلقتنا القادمه نبدا نتكلم بقى عن البصيره الجمله العجيبه اللي اللي, اللي قالها في تعريف البصيره اللي هي ايه؟ ان تعلم ان الخبر القائم بتمهيد الشريعه صادر عن عين لا يخاف عواقبها دي البصيرة دي أول مرتبة من مراتب البصيرة دي أول درجة من درجات البصيرة بس أنا بقول كده إن لازم الكلام ده يترتب على عارف واحد مهندس كان بيقول لي النهارده ان العمود العمود اللي هو بنرفع عليه المبنى ده المفروض يتعمل على ثلاث مرات تلت وبعدين تلت وبعدين تلت وبعدين السقف فوقيه اهو احنا كده عايزين نقول كده ان حياتنا الايمانيه لازم كده تتعمل جزء والجزء الثاني يركب عليه والجزء الثالث يركب عليه عشان نوصل الى مراد الله منا هدفنا الوحيد رضا الله والجنه مش مجرد العلم النظري مش مجرد التباهي بهذا العلم مش مجرد آه، آه، آه، آه، يعني آه، آه، ان يرى الناس او خدمه الناس بهذا الكلام ده مرادنا الوحيد ان نعمل ليرضى الله عنا اسال الله ان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
دروس العلم زاد المتقين